وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلم يزل الإمام ابن القيم رحمه الله يجمع لنا الطرق والحالات تلك التي يتقلب المرء فيها ولا ينفك عنها حالات العبودية وأصول وأصل العبودية الافتقار أيها الإخوة كما قلت تلك الديباجة التي لا ينبغي لنا أن ننفك عنها في طرة كل حديث نتحدثه في, في هذا المسجد وهو الافتقار معرفة العبد بنفسه ومعرفة العبد بربه وكترمومتر أسبوعي كيف حال الافتقار هذا الأسبوع في قلبك والإنسان يحار في الصلاة وهي في الحقيقة الصلاة مؤنة ولا يكتمكم سرا المرء يتمنى أن ينجز أمر الصلاة لأننا إلى الآن لم نزل لم نفتش أمر الصلاة حق التفتيش الصلاة لأهميتها جعلها الله عز وجل لنا مكرورة في اليوم الواحد ومن فروعها في النافلة الشيء الكثير ومن فروعها في النافلة التي لا تحد الشيء الأكثر حتى قيل كان بعض السلف يصلي بين المغرب والعشاء مئة ركعة فالصلاة لم يزل المرء لم يهدب ثمرتها إلى الآن أيها الإخوة فكثيرا ما أذكرها وأذكر إحكام الصلاة قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة مما يؤرق في الحقيقة لأن الإنسان بيلاقي إن مش هي دي الصلاة لكن لما خطر ببالي في ال في ال الإعداد لصلاة العشاء هذه وأنا داخل عايز أكبر وأدخل في صلاة مسألة الخشوع وقول أهل العلم في الخشوع إنما هو التطامن الخشوع هو الافتقار لا شك شوف بيقول ايه التطامن ايه هو التطامن ان يجمع بدنك بعضه الى بعض تلاقي ال ال مفيش واحد خاشع تلاقيه واقف فارد صدره في الصلاه كده وشانق عنقه ويرفع انفه ما تلاقيش ده تلاقيه واقف بيصلي متطامن يا ترى حاله التطامن ده هي ليه لانه خشع خشع ليه لانه عبد هل من الممكن أو هل استشعرت يوما أنك تريد وأنت تمشي أن تتطامن هل حسيت كده أني نفسي أمشي النهاردة وأنا وأنا مش, مش عايز حاجة من جسمي تتنطور كده وأنا ماشي لا أطوح إيدي ولا ألتفت ولا ولا حاجة من الأس هو إخوة إما أن يكون عبدا وإما أن يكون يسعى أن يكون ربا مفيش حاجة في النص يا تبقى عبد تغرق في العبودية وإلا الخلل في العبودية يخليك تنازع تنازع في ال في ال في الربوبيه هتنازع لا شك عشان كده بين النبي عليه الصلاه والسلام فيما روى عن ربه عز وجل ان الانسان ربما بلغ من ال من ال ال ال ال الاضطراب في العبوديه ان ينازع الله عز وجل في صفاته فقال قال الله عز وجل العظمه ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار هو ممكن العبد ينازع لما يخرج عن العبودية عشان كده أنت محتاج دائما تغرق في العبودية وكما سمعنا شوف احنا بنسمع ايه الآية الفاضحة دي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ما كان مش عارف ال ال ما كنت كررتها بتاع 150 مره ولا حاجه عشان الواحد الواحد فعلا بيتفضح معقول انا انا بحمل في قلبي صخر عمود جلمود اقسى من الحجر بحيث انه يسمع القران فلا ينفلق والحجر حينما يتلى القران عليه ينفلق لو نزل عليه قصدا وكلف به حاجه مش كده ولا لا فإما أن تكون عبدا وإما أن تكون ربا ونحن حديث عهدنا بذكر مقتضى العبودية في الموت الأسبوع الفائت آه بعد أن غادرت مسجدكم ها هنا وذهبت إلى المشفى ليعود أختي فوجدتها قد ماتت نسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يغفر لها وموتانا وموتى المسلمين التذك- تذكر الموت من جملة الافتقار أنك تعرف أنك عبد وأمرك ليس بيدك طرق رجل على صاحبه الباب فقالت له الجارية من خلف الباب إنه ليس ثم مش موجود هنا النهاردة فقال لها ومتى يعود والجارية كانت بقى إيه فقيهة فقال له هو فين قالت له مش هنا قال متى يعود شوف قالت له إيه من كانت نفسه بيد غيره لا يدري متى يعود قمة الافتقار ولا لا حتى نفسي اللي بين جنبي مش بتاعتي مش في إيدي مش قادر أتحكم فيها يا أخي فتقوم تتطامن مش كده ذكر الموت من علام من علامات كيانك ومن مقاييس من مقاييس ايمانك ودرجتك عند الله عز وجل ذكر الموت كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقد مات احد اصحابه فجلس الصحابه يذكرون من فضائله ويثنون عليه خيرا بيقولوا يعني ده كان كذا وكان كذا و... والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فكأن الصحابة فطنوا أن رسول الله آثر السكوت فسكتوا لسكوته عليه الصلاة والسلام فلما سكتوا شوف بقى الكلام ده دقق فيه كويس جدا فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت يذكر كتير وانتوا عارفين يا إخوة ذكر الموت لا يجدي إلا بشيئين أن يكثر منه لأن الأمر جايب كده أكثروا ذكر هازم اللذات مش كده أن يكثر منه وأن يذكر على التفصيل يعني ما تقدرش تقول هنموت كلنا هنموت كلنا هنموت لا لا مش مش مش بالجملة إنما تفصيلا عارف تفصيلا يعني إيه؟ يعني تقعد تذكر الموت بمفرداته يعني أقعد مع نفسي كده أقول يا فلان تصور دلوقتي لو فوجئت قدامي لقيت داخل ملك الموت من ورا العمود ده وقال لي سلم دلوقتي خلاص حانت لحظتك وتغرق تغرق في التصور تغرق في التصور طب انا هعمل ايه وه- وهقول ايه ويا ترى انا بقى وهي الروح قاعده ب- بتتسلك من كل ما هو كل حته بتتحرك دي روح وهي بتتسلك من كل حتة في جسمي سيتفتر عزيمتي قال ابن الجوزي كان بعضهم يحتضر فقال إن الله ظلمني هتفتر عزيمتي فأكفر بالله أو يختل توحيدي عند وطأة سكرة الموت ولا ستغلب فرحتي وبشراي بالقدوم على الله سكرة الموت بحيث لا أشعر منه بشيء قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه إني لأرجو ألا أخنك كما تخنقون ما موتش مخنوق والموت ليه خنقة لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر تطلع ال ال ال ال الروح عشان كده تلاقي القرآن دايما ينص على الموضع ده إنه أصعب موضع تطلع الروح لحد هنا تقوم الإنسان يتخنق فإذا استجمع كل قوته ليصرخ لا يخرج منه في الخارج حس محدش يسمع حاجة خالص وهو من جوه بيقول آه بكل قوته محدش يسمع حاجة فإذا أنا وق- دخلت في هذا المضمار أنا ه- هعمل إيه؟ ستفتر عزيمتي ولا زي سيدنا حذيفة بن اليمان لما اشتدت الخنقة عليه فزعق وقال أخنق خنقك فوالله إني لأحبك أخنق تاني المهم طلعني زي سيدنا بلال لما نظرت ابنته إليه وهو يموت فوجدت الخنقة في وجهه فقالت وكرب أبتاه قال أي بني ليس على أبيك بعد اليوم كرب غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه فأنا فرحان إن ده هقابل النبي هو أكتر من مش كده ولا لأ يا ترى أنا هبقى كده ولا هفضل ولا هتكرب ويكون هو ده أول ال- أول الطريق المظلم بإغراق قال أهل السير جلس سفيان الثوري مع مالك بن مغول فتذاكرا الموت والآخرة والواحد نفسه ان الاخوه انتوا عارفين الهياج اللي عندنا ده وتلاقي الاخ مضطرب كده ودايما تحس ان ضغطه عالي ما فيهوش طمانينه المؤمن عارف ليه لانك د- خلاص بقى كتير قوي مشغول بالدنيا انا عارف الانسان اللي ماشي دايما ب- ب- قاعدين مع بعض قاعدين مع بعض اما ذكروا الاخره تصور اللي- احنا بقى لما بنقعد مع لو دخلت على النت هتلاقي الناس بتذكر الاخره النهارده ولا هتلاقي ايه اكثروا هيا بنا نؤمن ساعتين ما نعملوا عنوان ده ون... ونفعله مش عايزين نقول الكلام بتاع حمله ايه والبتاع يعني خلينا نعمله عنوان ونخش تحتيه ونفعله بين القوم هيا بنا نؤمن ساعه كل واحد يشوف التاني من سيدنا معاذ كان ماشي كده مع واحد وراح قال له ايه قال له اقعد بنا نؤمن ساعه قال له نؤمن إيه؟ قال له نذكر الله نقعد نذكر ربنا فقال سفيان الثوري بعد أن ذكر الآخرة فبكى بكى هو وبكى مالك بن مغول فقال سفيان وددت لو أن قبضت الآن قاعد ببكي وذاكرين الآخرة ومجلس في غاية البركة وقال مالك بن مغول أما أنا فلا نفسي ما أموتش دلوقتي فتعجب الثوري وقال لما اصل في الحقيقه في الاوساط دي الناس دول كان اللي يقول مش عايز اموت ده انا بقول لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم اهو هنعرج على الحديث دل- دلوقتي بيقول هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت ده الترمومتر القياس بتاعك فلما واحد يقول لك انا مش عايز اموت دلوقتي لا يشتاق للموت وكانوا يشتمون الفتن كان سفيان الثوري يقول نحن في زمان احوج ما يكون المرء فيه ان يموت أو أحب شيء إليه أن يموت من الفتن فكيف لو رأى سفيان زم- زماننا أقول إيه فال- ف- فتعجب سفيان فقال لما يا مالك ليه مش عايز تموت دلوقتي ليه فأراد مالك كأن يعني الرواية ما قالتش كده بس كأنه هو لما أراد أن يجاوبه غلبه البكاء بشدة ل- لأجل هذا التصور الذي هجم على قلبه فأراد مالك كأنما وأراد أن يجيبه فلم يستطع راح قايم ومن شدة إرهاقه الذهبي بيقول في السير إيه فقام يجر عباءته يعني حتى ما قدرش يعمل العباية فوق دماغه كده قام يجرجر عباءته في الأرض فقام يجر عباءته فسمعه سفيان وهو مول يبكي يقول أخشى معاينة الملك أخشى معاينة الملك عارف معاينة الملك يعني إيه؟ الملك بن يغل بيقول والله نفسي أموت بس مش عارف هيخش عليا منين ويخش إزاي ولما أشوفه أنا هشوف إزاي ده ملك الموت شفت التفصيل ده ما تقولش احنا هنموت كده إنما تقعد تفصل الموت مع كثرة ذكره تنتفع كثير كنت بقول لبعض إخواننا النهاردة هل ذكرت الموت اليوم قال لي لا قلت له طب امبارح قال لي لا قلت له طب كل يومين مرة طب كل ثلاث ايام ويوم طب في الاسبوع مره والاخ ساكت ومستحي جدا عشان كده تعرف ان احنا ليه ليه قلوبنا وليه بقى بنبتلى انت هتلاقي نفسك يعني النهارده حد نكد عليا اهو وقال لك في خمسة مليون شيعي نازلين البلد ه- هتبتلى بقى انزل بقى تلاقي المتعه وتلاقيهم واقفين لك على الابواب بعقد جواز متعه امضي وخدها وامشي وساعتها هتتكلم ما هو ده دين وقال لك بتوع ال ال مش عارف الشيخ الازهر مين اللي فات زمان قال لك ده دول مذهب خامس راح- واعتمدوا كلامه على ذلك مع انه قد يؤول فضلا عن ان نقول انه مش صحيح لكن قد يؤول في ذاته وخلاص ومشي الموضوع على كده و- ده بلوه دي ولا مش بلوه؟ نظر سفيان الثوري فوجد ظلمه لا ناس داخلين يظلموا الناس كده فبكى وانتحب فسألوه شوف قال ايه قال إن ذنوبا أردنا هؤلاء إنها لذنوب كبار ذنوب تخلينا نبص على المناظر دي دي ذنوب كبيرة مش ذنوب صغيرة ابتلى المرء بها فقال صلى الله عليه وسلم هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت قالوا لا فقال عليه الصلاة والسلام هل كان يترك كثيرا مما يشتهي بيخالف هواه يعني أفكلما اشتهيت اشتريته قالوا له لا شوف قال إيه بقى قال ليس صاحبكم بذاك الذي تذهبون إليه ولا حاجة من اللي انتم بتقولوها دي مش في الدرجة اللي انتم لا لا انتم مش متصورين لا أنا مش هسألك أنت بقى عن درجتك ولا أنت تسألني عن درجتي إنما نعمل إيه إن كل واحد يسأل روحه وتكتبها في ورقة هل أخالف هوايا قال أبو سو- سليمان الداراني كلما اشتهيت أن أتكلم سكت وإذا اشتهيت أن أسكت تكلمت وفي الأثر من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله ده يا إخوة شغل العبيد هو ده الافتقار إنك تعرف إنك عبد عبد يعني إيه قاعد قاعد أدبر عايز أشتغل بقى مع ربنا مع سيدي ومولاي فماشي مهتم بقلبك ومهتم بعملك ومهتم ب... مالكش دعوه بحد أنا معتقد أن الإخوة النقد ال- ال- الغير بناء واللي ملوش لازمة ده اللي, اللي, اللي بيتواجد دلوقتي آه، كثيرا م- مش دلوقتي بس من من من من زمن طويل بقى لنا زمن فيه عايشين ان الاخوه قاعدين كده نقد نقد نقد نقد. ده ده لانك فاضي مش كده ولا لا لو مشغول هو انا وصلت انا وصلت في ايه في التوكل والتوكل هو اعتماد القلب على الله يقال وكلت فلانا بمعنى اي فوضت له الامور التي لن اعملها ما اقدرش أست- اعملها بعمل لك توكيل واقول لك خد بيع لي واشتري لي ومش كده مش عارف نعمل كده لما يجي لك امر بقى ايه هي علامات ال- المرء المتوكل انه لو نزلت به نازله انزلها بوكيله مش كده يا اخوه ولا انتوا مش معايا مش انت وكلت ربنا مش ربنا وكيلك مش انت متوكل على الله لو نزلت بك فاقه تعمل ايه تنزلها بوكيلك انا لو عامل النهارده توكيل لانسان بالبيع والشراء جه واحد قال انا عايز اشتري البيت بتاعك ولا السياره بتاعتك ولا اقول له ايه روح لوكيلي مش كده بس دي عربيتك بس هو وكيلي وكيلي بيتصرف في المواضيع دي والحديث العجيب جدا الذي لم اقض منه نهمتي في الجمعه قبل الفائته وأنا أخطب فيه حديث الرجل العجيبة الإسرائيلية المتوكل الإسرائيلي عارفين الحديث ده؟ كان رجل من بني إسرائيل يسلف المال كان يسلف المال فأتاه رجل فقال أريد ألف دينار قال أين شهداؤك؟ قال كفى بالله شهيدا قال أين وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا فقال سبحان الله صدقت الحديث ده شوف النبي لما قال فإن حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب أهو ده من أعاجيب بني إسرائيل بقى عجيبة واحد ياخد منك فلوس والقواعد الفقهية ما بتقولش كده القواعد الفقهية بتقول إنك تاخد تكتب وإن أنت لما واحد يقول لك مين وكيلك تقول له كفى بالله وكيلا وتروح عند القاضي تشتكيني كأنا خدت منك فلوس تقول للقاضي الراجل ده خد مني فلوس يقول لك من يشهد لك انه خد منك معاك ورقه معيش ورقه بس انا قلت له اشهد حد قال لي كفى بالله شهيدا القاضي ما يقدرش يحكم في ده ولذلك الراجل نفسه لما نقر الخشبه وحط فيها الألف دينار ووداها له جاب ألف تانية ولما البحر هدي راح له لأن الأحكام ما تت- ما تت- ما تت- ما تتعملش كده الله أمال إيه اللي خلاه يعمل كده من الأول يا إخوة قلب يفور بالتوحيد القلب مش ساكت توحيد مش ساكت فلما قال له وكيل الراجل غار عارفين حديث الجارية اول مره من شهرين ثلاثه كده ولا حاجه انا افهم حديث الجاريه ده مع ان اول ما بندرس العقيده بيعرفك لما تيجي تقول اين الله الله في السماء الكلام ده استندت على كده منين من ناخد الايه امنتم من في السماء وناخد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه اين مش عارف بندرس العقيده كده بس مشكله العقيده بقى ان احنا قاعدين نحفظ بس هو ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه دي اعتقها فانها مؤمنه اشمعنى يعني والعرب تعلم اللغه العربيه ولذلك خاطبهم الله بمقتضى لغتهم قال أأمنتم من في السماء يعني أنت لازم تفهم أن هو مش في السماء يعني تح- هو العربي فهم كده أن السماء لا تحويه وأن حروف الجر يقوم بعضها بعض الكلام ده كله فهم العربي ولذلك ما كانش محتاج لل... ل- لتفصيل إذا كان كل العرب فاهمين دوت بمقتضى اللسان فما بالك بالمؤمنين بقى اللي فاهمين الكلام ده بمقتضى الايه الشريعه مع اللسان يعني ده مطلب شرعي عقيده شرعيه اشمعنى الجاريه دي اللي قال وانا عايز اقول لك على حاجه حد في الاخوه يحفظ حديث اخر النبي قال فيه كده لحد تاني قال له اعتقها فانها مؤمنه قال اشمعنى الجاريه دي هذه الجاريه ايها الاخوه لما ذكرت علو الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله الجاريه دي اولا انا متصور الحديث كده ان هي اول ما دخلت لفتت نظر النبي صلى الله عليه وسلم بايه اصل ال- القلوب اوعيه آ- انيه قلوب انيه اللي موجود في القلب ده لازم يبان يبان على لسانك ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم يبان على تقاطيع وشه ويبان في لسانه في سقطات لسانه شوف عبد الله بن باب مسعود كان حريص جدا انه يقول لهم انا مؤمن ومع ذلك ذل بايه؟ لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل سمن كلبك ياكلك وجوع كلبك يتبعك محمد واصحابه قراؤنا ارغبنا بطونا واجباننا عند اللقاء مش ده كلام عبد الله بن ابي بن سلول ما قدرش يسكت وقع الوقعه دي لان ال- السنته مغارف القلوب فكأني بهذه الجارية وهي داخله لفت لفت البريق التوحيد الذي لاح على وجهها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبص لها زي ما هو قاعد في المسجد بالظبط وعمل ايه راح باصص لقى ابو طلحه داخل قال اتاكم ابو طلحه غره الاسلام على جبينه الراجل ده وشه بيلمع وشه بيبرق مش بريقه الابيض ولا الاسمر ده بريق التوحيد وجهه يتالق فكأن الجارية لفتت نظره عشان كده سألها وكم من جارية دخلت عليه عليه الصلاة والسلام وعادة العرب الخدمة مش كده يبقى دخل جواري كتير قوي عليه هنا ما سألش السؤال ده لكن دي لفت للنظر عليه الصلاة والسلام فقال أين الله فقالت في السماء ودي برضو زي ما بقول لك كده لسان العرب وعقيدة المسلمين مع اللسان إنما الموضوع إن الجارية لم تكن تنص على الفوقية فقط وإن نصت ولم تكن تنص على القهر فقط وإن كانت قد نصت وإنما قد أغرقت الجارية في علو شأنه سبحانه وبحمده إنها مفعمة قلبها مفعم بالله عز وجل وبتوحيده عشان كده النبي قال له ايه بقى قال له اعتاها اصل دي ما ينفعش يكون في سيد بينها وبين سيدها الحقيقي ما ينفعش مش ممكن ما تجيش اللي زي دي ما ينفعش تبقى ليها سيد تاني وان كان صوريا لكن مش ممكن يبقى في سيد تاني الراجل ده نفس القضيه انا متصور لما اكون بتكلمني كلام تصور لو انا قلت لك كده الاثر بتاع عكاشه بن محصن رضي الله عنه لما قال لما النبي صلى الله عليه وسلم جه في غزوه في غزوه بدر وقطع له قال له يا رسول الله لقد ذهب حد سيفي راح قاطع قاطع له فرع شجره يذكره كثير من اهل السير وان كان يعلق عليه اهل الحديث بشيء واهل السير ادرى بما يروون راح قاطع له فرع شجره وقال له خد قاتل بده فاخذه عكاشه وهزه في يده كان في سؤال من الاخوه ما اعرفش ده كان هنا ولا في مدينه نصر كان بعد بيقول هو عكاشه بن محصن ايه اللي خلاه لما قال للنبي يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم فقال انت منهم فقام الرجل قال وانا يا رسول الله قال له سبقك بها عكاشه هو ايه الموضوع الموضوع ايمان قديم قوي اوعى تفكر ان هي ان اصل عكاشه قام ونص الا خمسه والراجل قام ونص الا اربعه لا لا ابدا ده المساله مساله ده, ده, ده الموضوع موضوع ده من زمان وهو بيحلم عكاشه بالجنة وأن, وأن يدخل الجنة بها سلام لو دخلت من غير حساب فلما لاحت الفرصة نطق قلبه مش نطق المقتضى الواقع والموقف فهزها عكاشة بيهزها ليه أنا عارف إن دي مش خشبة مش هتبقى فرع أبدا فعشان كده هزها في إيده كأن أنت لسه ما تحاولتيش لحد دلوقتي خلصي فهزها فتحولت في يده سيفاً الرجل كان قلبه مفعما بالتوحيد والتاني قلبه كان مفعما بالتوحيد لما اقول لك اديني انت عارفين 1000 دينار ده بتاع مليون جنيه ولا نص مليون جنيه اقول لك سلف لي نص مليون جنيه تقول لي اكتب لي كمبياله اقول لك كفى بالله وكيلا انت ممكن تقبل الكلام ده مني الا انه لما سمع اسم ربنا ما قدرش يتكلم عشان كده قال له ايه في روايه قال سبحان الله صدقت آه صحيح كفى بالله وكيلا وكفى بالله عشان كده بقى الراجل لما لقى نفسه ب... والله اثار التوحيد العجيبه او ده يا اخوانا الاغراق انك تغرق في الافتقار والعبوديه اوعى تفكر تبقى عبد ازاي ودبر امرك واشتغل عشان توصل لدرجه محموده لما جه الراجل بقى ولقى البحر هايج راح كاتب ورقه عارفين كتب ورقه كتب ايه في الورقه كتب له رساله جوه جوه الخشبه بحر هايج ما بتمشيش فيه سفينه بعتوا له في حته خشب لما السفينة ما بتمشيش الخشبة هتمشي ده ده الخشبة مشيت ومشيت تحت الموج بدليل ان الراجل ما شافهاش فضل واقف على البحر يسأل ويقول هو فين حد شاف الراجل فلان لا ما شفناهوش واحد يقول له شفته في السوق شفته بيبيع شفته بيشتري ومش شايف حتى رست عند قدمه بيقول فإذا بخشبة عنده قال ابن حجر رحمه الله عن بعض أهل على اللي قال البدر العيني رحمه الله قال وقوله فإذا هي عنده إذا المفاجأة ما كانش شايفها يعني كانت ماشية يعني ربنا سترها له إن حد غيره ياخدها تصور فالمية بقت مدرياها الخشبة بتطفو على المية مشيت تحت المية لحد ما رست عنده عارفين كاتب إيه في الورقة؟ كتب في الورقة إني قد استودعت مالي لوكيلي الذي تحمله عني ووكلته به إيه ده, ده ايه ده مش مشتاق ان انت تبقى في معاملة بينك وبين ربنا بالشكل ده فتنشغل عما أنت به الافتقار أيها الإخوة و... وأنا أعتذر إن كل مرة بنطيل كده لكن لازم كل مرة ما نبطلش نقول إيه نتكلم في موضوع الافتقار دوت لأن ما تكرر تقرر كل ما هفضل كل مرة نقول كده هتلاقينا أنا فاكره وأنت وأنت فاكره ففي كل يوم تسأل نفسك في معاني الافتقار من ذكر الموت ومخالفة الهوى والتطامن الخشوع والخضوع قال عليه الصلاة والسلام أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد وإنما أنا عبد في مرة واحد راح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اشترف كانوا أئمة ماليين الدنيا ليه والواحد قاعد ماسك كتاب الدرر الكامنة عايز أدور على الحافظ ابن حجر أنا فاكر لعلي قلت لكم الكلام ده هنا عايز أدور على كنه الحافظ ابن حجر مش لاقيين له آثار العبودية كتير الراجل كان مداري فالواحد عايز يدور عليه ب... ب... في فتلاقي بقى في كلمة يقول لك وهذا فلان وليس فلانا وقد ظنه شيخنا أنه فلان فوفقت له والنعمة لله تقوم تاخد ملمح انت من ابن حجر انه ايه منطرح على باب ربه عز وجل فضل الله والنعمة عشان كده اكبر محدث لحد الساعة لحد الساعة دي مش كده ولا لا الراجل بيقول للشيخ ابن عثيمين اريد ان احادثك في شيء قال قل قال إني قد اغتبتك فاستغفر لي فقال ومن أنا حتى لا أغتاب يعني اغتبتني والراجل واقف بقى إيه واقف قدام محمد الصالح ابن عثيمين عارف يعني إيه ده ده أنت بتشوف الواحد بيشوف صورته بي... بيهابه أمال لو وقفت في وشه وكمان بقول له شتمتك بعت لي يقول لك انت الادب ده في الانكار ما ينفعش واحنا عايزينك تشد شويه ومش عارف مين الاهل السوق اللي لازم سوق مين يا عم انت مفكر ايه ده كلام لو ما طلعش لله هنروح في 60 داهيه ده قال ابن دقيق العيد الاعراض حفره من حفر النار مش كده ولا لا لازم تاخد بالك والراجل غاب سنتين عشان يجرح واحد سنتين وهم وهو وهو لو جرحه مش هيعمل فيه حاجة ده لو جرحه بس هيقول له ما تروش عنه الحديث وملوش دعوه بدينه يعني لا قال ضال ولا مبتدع ولا فاسق ولا ولا الحاجات دي ابدا فقال له ومن انا حتى لا اغتاب قد عفوت عنك قد عفوت عنك دي شكل العبد وسيم العبد اجلس كما يجلس العبد زي ما قلنا المره اللي فاتت شوف كان بينام ازاي تصورت النبي وانا نايم كده نايم ايديه على خده سامح ممكن ابقى ارفص عبد نايم ويقول اللهم اني الجات ظهري اليك ووجهت وجهي اليك ما فيش مني فيش حاجه ما اقدرش على حاجه الا بك سبحانك وتقدست ما تجيب كرسي لعمك الحاج تقعده يا اخوانا والله قوم يا محمد هات له كرسي كرسي لعمك الحاج قعده مش اه هات هات بقى اقعد يا عمي على الكرسي ده نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الافتقار أيها الإخوة وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده ابن القيم رحمه الله ذكر أحوالا ثلاثة احنا معاهم بقالنا بقى شوية اهو ان انت تتقلب في هذه الأحوال الثلاثة أنك تذنب فوجب عليك أن تستغفر وأنك تبتلى فوجب عليك أن تصبر وأنك ينعم الله عز وجل عليك فوجب عليك أن تشكر إحنا بنتكلم عن الحال الثاني وهو حال وأن يجعلك ممن, ممن إذا ابتلي صبر تكلمنا في اللقاء الفائت في على يعني على عجاله كده في مساله البلاء وقلنا ان هذا البلاء منوط بالخلق كافه كل الناس يبتلون وكل يمتحن وكل في اختبار لأن هذه الدنيا دار صبغت بكدر وخلقت وطبعت على كدر فالكدر من طبيعتها حتى النعم حتى النعم قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا يعني إيه في الحياة الدنيا بقى مختلطة مع الكافرين عشان كده قال خالصة لهم خالصة يوم القيامة يعني آه، ما- يوم القيامة هتبقى هو ده الفضل لكن في الدنيا زي ما عندك عند الكافر زي ما بتعمل بيعمل كافر إلا أن تعمل من الآخرة شيئا وأنت في الدنيا فلا تستوي مع الكافر عشان كده ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على التأمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هو ده مضمار المسابقة ومضمار الايه الحسد والنظر إنما ال- ال- النعم الدنيا هي عند ال- بل عند الكافر بقى إيه آه، قد تكون أكثر في غالب في غالب الأحوال فالكل يبتلى أما المؤمن فبلاؤه إنما يكون طهرة له ورفعة لدرجته وتأهيله في مراقي الصعود الصعود إلى باب السعود إلى أبواب السعود سعادة يرتقي في هذا المضمار يعلو إيمانه ولا يجد المرء أيها الإخوة في كلام إن شاء الله لعلنا نذكره لابن القيم بعدين انه بيقول لا يجد من ف... من آه، لا كلام لسفيان بن عيينه رحمه الله كان يقول ان ال... ان التقدير بالبلاء خير من التقدير بالنعمه فان ال... فان التقدير بالبلاء يستخرج الدعاء اما التقدير بالنعمه فربما يلهي الواحد لما ينعم عليه ممكن ايه ينسى انما لما عشان كده كان بعض الصحابه بيقول بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر ما صبرناش عليه طبعا يحطون على انفسهم رضي الله عنهم والا فهم عبيد كانوا كانوا عبيدا في السراء وف- وفي الضراء رضي الله عنهم انما يترقى المرء بال- بهذه البلايا و- وتطهر المعاني الايمانيه في قلبه من شوائبها العالقه بها تطهر لذا قرر الله عز وجل لنا ذلك في غير ما آية في كتاب الله عز وجل تلوت بعضها في اللقاء الفائت وأنا أكملها أكمل بعضها أيضا مع بعض الآثار قال الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون آية وهي في الصبر لكنها عزيزة في الولاء والبراء صح؟ عارف وليجة يعني إيه؟ دخيلة ولج أي دخل وأنت داخل البيت بتقول إيه؟ بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا يعني إيه ولجنا؟ يعني دخلنا من جملة ومن أمارات المؤمنين أنهم لا يدخلون غيرهم فيهم أبدا لا يتخذوا بطانة من دونهم أبداً وهذا موضع امتحان أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون يعني ستبتلوا ستبتلون حتى يظهر هذا الأمر ويتحرر تتحرر مواضع مواضع الاجتهاد ومواضع الولاء ومواضع البراء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه والحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يصب منه فهو لم يزل في نعمة الله عشان كده يا إخوة بقى من علامات أن البلية من نعمة الله عز وجل أن ترى أن إيمانك يتجدد وأنت في البلاء ألا تعجبون معي نعجب سويا أن يوسف عليه السلام على ما مر به من بلاءات تنفصم لها الجبال الرواسي وينقسم لها الحجر القاسي شوف بقى اخواته يرموه في ال... مش حد غريب يرميه في ال- في الجب وبعدين يروح يستق... يتباع اكثر من مره كما ذكر المفسرون ما نعرفش كم مره اتباع حتى يستقر عند ال... عند عزيز مصر ولما يقعد عند عزيز مصر يبتلى بامراته وبعدين يثبت ان بريء يدخلوه السجن حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو يذكر موضع ب... آه، تهمه يوسف يبكي سيدنا عبد الله بن عباس وهو بيفسر الموضع ده كده ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين قال ابن عباس طافوا به على حمار بالمقلوب في أزقة المدينة يشهرونه ثم انخرط يبكي صادق وهو من الصادقين عليه السلام ومع ذلك شوف حصل معاه ايه ويدخل في السجن ويقعد بقى مع واحد سكين والتاني آه، خادم الملك والتاني حرامي والدنيا آه، خد بالك ومع ذلك يدعوهم بمنتهى الصفاء هي دي من أمارات أن البلية رفعة لأنك تلاقي دايما إيمانك ترى إيمانك يتألق فإن لم يكن في الحقيقة تبقى مشكلة مصيبة من يرد الله به خيرا يصب منه وقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه هذا الحديث في زيادة أن بعض طلبة عائشة رضي الله عنها دخلوا عليه هم يضحكون فقالت مما تضحكون قالت فلان سقط على وجهه على جمل المدينة فوقع على عين الجمل ده اللي هو الحبل السلبة بتاعت السفينة جمل السفينة اللي هو بيشد الإلاع ده فهو ماشي الكعب الرحواء على الحبل ده فجه في عينه فتضحكوا من انه اتقلب كده يعني شكل مضحك فقالت عائشة رضي الله عنها لا تضحكون فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت هذا الحديث رضي الله عنها وفي الحديث وهو في الصحيح أن خبابا رضي الله عنه في قانون البلاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا وده سيأتي شيء من تفصيلي في أمثلته ألا تدعو الله لنا فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن الرجل في من كان قبلكم كان يؤتى به فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يترك إلا فرقتين لا يرده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد فلا يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون شوف بقى يمشط بأمشاط الحديد يعني كان تجيب مشط حديد زي فرشة كده سنونها حديد سنون ويفضلوا ينتحلوا جلده عن عظمه هو صح كده يفضلوا ينتحلوا جلده عارفين يا إخوة صقر حلب عارفين صقر حلب سليمان ال... سليمان الحلبي سليمان الحلبي ده اللي قتل كليبر نابليون كان ما قدرش كده يعمل حاجة وفضل يضرب يموت في الخلق وبعدين معرفش راح ايه راح ماشي بالليل وساب ورق لكريبر اللي انت بقى يعني رقيتك ونابليون بقى زي ما انتوا عارفين كان ايه كان شايف نفسه فما رضيش يقول انا خفت فقال له انت بقيت انت اللي ماسك الموضوع لان انا مشغول لازم اروح فرنسا وبتاع فطلع هو الصبح الثاني بقى برضه عاث في الارض فسادا فجاءه صقر حلب كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله وانقض عليه فضربه ضربه المهم الراجل ده حصلوا فيه ايه اجلسوه على الخازوق صور حتى تهتكت امعاءه هو صح كده ثم نصبوا ذراعه وسلخوا ساعده سلخوا ده كده حي وحد من الاخوه كان مره قال لي كان ليه صوره ارشيفيه كده موجوده يا صوره بقى يا اما كان الرسم التخيلي ده انما القصد يعني ان ده سلخوا ذراعه وكان الراجل زمان يجي يتعامل معاه كده ينتحلوا لحد ما عظمه يبان تصور ومع ذلك لا يرده ذلك عن دينه ابدا لا يرجع أظننت دعوتنا تموت بضربة خابت ظنونك فهي شر ظنوني إنا لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون سنعود للدنيا نطب جراحها سنعود للتكبير والتأذين حال الإنسان هو البلاء يعمل في الإنسان كده شوف شوف الصحراء أول حاجة قالوا بعزة فرعون وبعدين رأوا الآية وشافوا إن حية سيدنا موسى بتاكل بجد فارتقى الإيمان ده كان من جملة ما ابتلوا به فارتقى الإيمان طبعا وفي الحقيقة هم عندهم من زمان وهم حاسبين حساب الموضوع ده ما, ما تفكرش ان هي المسألة جاية كده لا ده هم حتى قالوا ايه وما أكرهتنا عليه من أكرهتنا احنا ما كانش عاجبنا فهم من زمان الوضع ما كانش عاجبهم وكانت الفكرة في دماغهم يعني فلما لاح وقتها راحوا خرجوا بها ففضل الايمان يرتقي لحد ما وقفوا قدام فرعون بقى نفسه اللي بيقولوا لسه بعزه فرعون اهو شوف منتهى الخضوع لفرعون وقفوا قدامه قالوا له ايه اقضي ما انت قاضي هموتكم اعمل اللي انت عايزه هقطع ايديكم الخلاف زي ما تحب هدق ايديكم بمسامير في الشجر اقضي ما انت قاضي حد من, من الاخوه حدثني عن بعض المجرمين المعلومون المعلومون باجرامهم باجرامهم في الحقيقه ان هو اراد ان يعذبه فالاخ قال له اقضي ما انت قادر انا هولع فيك دلوقتي قال له اقضي ما انت قادر ورش عليه بنزين فعلا قال له اقضي ما انت قادر فالراجل بيقول وقف بص له كده وراح لافف ورجع ولا يدرون ايه اللي رجعه مع انه قاسي القلب وغليظ الكبد فالبلاء يرقي الايمان ايها الاخوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فلا عليه السخط مش عاجبك براحتك زي ما تحب ده أمر سيادي ستبتلى عشان كده لما تيجي تتكلم النهاردة لازم تتكلم بأدب مع ما يجري من مقادير الله عز وجل عارف من جملة الأدب إنك تقول إيه بقى إنك تقول الذين نمشي تحت مقادير الله عز وجل كيفما قضى فنحن راضون مش كده الدنيا تقلبت يمين تقلبت شمال واحد عدى وفضل يتريق عليك ويشتمك وانتوا اللي وديتونا في داهيه مثلا دلوقتي بيحصل مع حد من الناس كده هنقدر نفهمه نفهمه ما نقدرش نفهمه يعني ايه وانت بذلك راض كثير من الاخوه تلاقيه آه، يعني ده بي... وهو شيء مؤثر فعلا صح لان ما يعني ما كانش متوقع لكن تلاقي نفسك ماشي مع المقادير قيل لابي حازم والاثر ده انا اعتبره هديه يا اخوه والله من عمق علم السلف قيل له إنا قد إنا نشتكي من البلاء من الغلاء الدنيا غالية أوي ما- النهارده نازل اشتري اشتري للبيت حاجه من السوق رايح لقيت اخ من الاخوه هناك بقول له "هو الدنيا فاضيه ليه كده؟ ده النهارده الحد يعني مش يعني بيقولوا يوم السبت بتبقى الدنيا رايقه خالص انما من اول يوم الحد تبدا الدنيا تمشي يعني اقول له ده النهارده الحد امال يعني الدنيا رايقه ليه خالص كده؟ قال لي الاسعار بقت صعبه ومفيش حد يعني نسأل الله عز وجل أن يرخص أسعارنا فإن التسعيرة دي يا إخوة مش اللي مش اللي بتتكتب لك في ال- في الجورنال ولا اللي ولا اللي بيحطها الراجل المسعراتي على ال- الراجل البياع على السلع إنما المسعر الله عز وجل قالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا قال المسعر الله ده بقى إذا صلحتم إذا صلحتم ترخص الدنيا ترخص كان عطاء إذا رأى غلو الأسعار غلاء الأسعار قال كل ذلك بسبب عطاء يبتلى الناس بسبب عطاء لو مات عطاء لاستراح الناس وهم ربما يرزقون بسبب عطاء مش كده؟ المعاني الإيمانية دي لازم تبقى موجودة لأن احنا الوضع الحالي خلاك بقيت واحد زائد واحد يساوي اتنين ما بيساويش عندك إلا اتنين دلوقتي ما بقاش يساوي الا اتنين مع ان احنا ما نتعلمه من عقيدتنا ان واحد زائد واحد ممكن يساوي مئة ألف مش كده؟ إذا دخل القسط الروحاني إذا واحد زائد واحد دي كانت معادلة سماوية إيمانية مش معادلة أرضية ولا لأ؟ المسألة دي راحت من عندنا فقيل لأبي حازم شوف بقى لما يجي لهم إشكال في الدنيا حطوه في قناة الدين قالوا إنا ن- نشكو إليك أي اللي بتشكوه قالوا نشكو إليك الغلاء فقال لا تغتموا لا تغتموا والله أنا بحس إن كلامه دوت من البشريات لان انا لما قريت ال- الاثر ده حسيت ان كان ابو حازم بيقول لي انا بيقول لي ما ت- وحسيت ان انا فعلا مش متضايق لا تغتموا ليه بقى شوف الاستراتيجيه دي في زمن الاستراتيجيات شو بيقول ايه بيقول فان من يرزقكم في الرخص هو من يرزقكم في الغلاء شفت المعادله البسيطه دي جميله ولا ايه ان الله هو الرزاق ما أنا عشان كده بقول لك قضيه العقيده كنا نفسنا نتشغل الثلاث سنين اللي فاتوا دولت بالعقيده لو قعدنا ن- نقول للناس كانت لما تيجي المصايب دي ما كانش حد يعمل لك مظاهره ولا حاجه صدقني كنت حبست تلاقي الناس انشغلت بعقائد مش بنقول ان لا ممكن و- وانا قلت لك قبل كده ما فيش حد ابدا بيحترم روحه يقعد على على على ال- على ال- على هذه الاعواد ويقف يدافع عن الرئيس ولا عن حكومه ولا ما ينفعش الكلام ده انت اصلا انت اصلا معارض لازم تبقى ولو انت وقفت في ال- في في هذا الخندق ما كانش نزل لك واحد شيء مش خمسة مليون المهم المهم يعني خلينا في- فيما نحن فيه ال ال ال القصد انك لو انزلت هذه الجوانب انزلت هذه الجوانب عند الناس وفهموها فاكرين لما اتكلمنا عن اسم الله اللطيف في الدرس اللي قبل اللي قبل اللي فات ولا اللي قبله بسم الله اللطيف من معاني اللطيف كان ايه يا اخوه كان في ثلاث معاني للطيف من معاني اللطيف في الرزق كان ايه كان ايه يا ده عبده الذي يرزقك من حيث لا يحتسب ويحتفي بك شوف كده طريقه رزقك شكلها ايه كيف يرزقك الله عز وجل احتفاء في ادق الامور تعرف لو صحيت الصبح ورحت الشغل ولقيت واحد صاحبك غاب قول انه كان بي حفيا جابني عشان ما تخسبش على يوم ولا لا لازم تعيش في ال- لازم تعيش في ال- في المقام ده الذي يرزقكم في الرخص هو من يرزقهم في الغلاء سبحانه وبحمده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وحسنه لا يزال المؤمن البلاء بالمؤمن والمؤمنة مش احنا واخدين من الشريعة درس ان الشريعة بتكلم من الرجالة والنساء في طيها إلا أن يكون الأمر خاصا فينص على النساء مش كده أو ده أمر خاص عشان الكل يعرف كده وأنا بالمناسبة دي كويس إن أنا ما نسيتش عايز آه، عايز أقول أمر آه، يعني آه، مش عارف ده بقى أنا أعتذر منه ولا إيه إن الدرس الفائت كان في بعض الأخوات عايزة توقفني بره وتكلمني في مو... تسأل نسأل يعني فأنا مشيت دغري والحقيقة أيها الإخوة إن يعني م- آه، الباب دوت أنا في خاصة نفسي لا أريد فتحه فعشان كده بنقول لل- لل- لل- لل- القناة القناة الوحيدة الممتدة الوحيدة الوحيدة الحصرية معايا إن يبقى ألف ورقة بس ولا تليفون ولا إيه ولا نقف بره ولا حتى لو كانت في في في في في, في سن والدتي رحمها الله القصد أيها الإخوة أن هذا أمر منصوص عليه سيبتلى الرجال ويبتلينا أن س- كل سيدخل تحت البلاء ليتألق التوحيد في قلوبهم أنت عارف كنت بتقول يا رب من قلبك إمتى؟ وأنت واقف قدام الظالم اللي عارف إن محدش هينجيك منه من الأسباب صح؟ مش كان كثيرا ما يقول لك كده؟ يقول لك اقعد وشوف وكان كثيرا ما يحكوا كده قدامنا يعني تلاقي يقول لك فلان راح جاب لي لواء وفي نفس الجهاز برضه وجاء قال لي قلت له اه والله عايز تشغله شغل بس على مسؤوليتك انت يا باشا يقول له لا ولا مالي على مسؤوليتي ليه يحكي لك انت الكلام ده عشان يعرفك ان ما من مناص مش هتطلع من ايدي مش كده فكنت وانت عنده لما تقول يا رب تطلع ايه بقى تطلع يا رب عشان كده كان ال... ال... تسمع بقى الاخوه هم بيست... كانوا يت... يت... يستهينون بتلك البلايا مع انها كانت لما تسمعها يشيب شعرك في حد يستحمل كده بعض بعض اخواننا كان قد ضرب وعذب وبتاع لحد ما كهربوه لما حته من جلده كده طل... وداه قطع حته كده واداها للاخوه قال لهم بص فحمت من كتر ال- ال- تثبيت ال- السلك بتاع الكهرباء في مكان واحد يعني نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم وان ينتقم من الظالمين ولا يغادر منهم احدا شوف بقى انت لما تسمع كده يبقى ده ايه اكيد هيقعد يعيط طول الليل الاخ ده صح راح معدي واحد من امين كده سمع حسه هم مغميينه فقال له ممكن لو سمحت اشرب عطشان قوي فقال له لا ما عنديش اوامر اشربك قال له يا فندم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في امراه دخلت الجنه في كلب سقته فحتى يعني اعتبرني كلب وسقيني فزي ما تقول يعني الراجل رق له او احيانا بيخافوا لما لما اصل انت المد الديني ده لما تتكلم دين تلاقي نفسك ايه ايماناتك بتعلى فهتواجهه وتستهين بقى باي عاقبه فبيكش منك فالقصد يعني كان ذا- هذا او ذاك المهم الراجل قال له طبعا هجيب لك ميه وهو ماشي لقى واحد من اخر الطرقه برضه من المعذبين قال له يا فندم لو سمحت قال له نعم قال له ممكن يبقوا كلبين وانتم ما ده ده انتوا تهريتوا يعني انا انا لما اسمع كده اقول ده ده حتى لو طلعوه هيفضل يعيط برضه من اللي حصل له ده لكن استهانوا بذلك زي ما اختي بالكم يا اخوانا الايمان بيتالق يعني حد برضه من الاخوه قال لي بقى- بقى- هم احيانا بيستخدموا موضوع مليك خايف راح مدخله في اوضه ضلمه خالص واول ما دخل قال له جالك الموت يا فلان قام الاخ قال له ان ان اه موت ايه اللي جالك الموت وطبعا في بعضنا مع الاسف الشديد تلاقيه انخزل نسال الله عز وجل العافيه يعني تلاقيه ايمانه يخاف يخاف لدرجه يعني حد برضه آه، حكي لي ان حد دخلوه اوضه ضلمه خالص اول ما طلع قالوا له انت انت مت واحنا منكر ونكير وبنسالك مين اللي كان معاك امبارح الساعه 2 بالليل قال خر قال كل جاب الليستة اخوه وفكر انه بيحاسب في القبر بجد لحد ما افاق بما هو فيه نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم فالبلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنه ياكل الخطايا طب ما فيش خطايا ما النبي ما فيش خطايا كان بيض- كان بيحصل ايه كانت درجته ترفع عليه الصلاه والسلام يرفع يرفع يرفع لحد فين احنا بنقول كده وانا اقول الكلام ده بلا مواربه ولو في اخواننا سوريين قاعدين ما يزعلوش ويشهدوا معايا بالكلام ده ان كان اكثر ما تسمع في سوريا سب الله مش كده اكثر ما تسمع ده كان ممكن يسب ربنا واحد يكلمك وهو بيكلمك كده يروح شاتم ربنا يسب الدين طبعا دي من خلطة النصيرية الإسماعيلية موضوع برضو من جملة الخمسة مليون دول لو نزلوا ما عملوش حاجة خالص ولا متعة ولا نكد إنما قعد معاك تنظر إليه أنت عارف سعيد بن المسيب كان بيقول لا تنظروا في وجوه الظالمين ما تبصش في وشه ده هيتعب قلبك ده لو نزل قعد معاك بس يمشي كده يتمشى معانا كده ويروح ويجي هيعمل ايه؟ هيلوث قلوبنا أكثر ما نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم فكنت أكثر ما تسمع اشتد البلاء دلوقتي تلاقي إيه تلاقي جبل العقيدة ماشي هي بقى الآن الشام هي الشام السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها في السنة إيه الشام بها عمود الإسلام عمود الإسلام أرض الملاحم الش... هنا بقى تلاقي الناس تألقت ووصلت ولذلك تلاقيه واقف معاك للنهاية مع أي حد مع تلك الآلة الغاشمة اللي الناس متحدة عليهم نسأل الله عز وجل أن يفرق جمعهم وأن يجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار فالبلاء كده يا إخوة أنا زمان قرأت العلي عزت رئيس إيه بقى علي عزت رئيس البوسنة سمعت ليه زمان بقى والبوسنة دي كان بيحصل فيها مجازر لا تتصورها انا شفت بعيني تسجيل واحد خدوه كده مجموعه خدوها في في قريه مجاوره وراحوا مقطعين لهم مشاط رجليهم وقال لهم اتفضلوا روحوا بقى خلاص طب امشي على ايه فضلوا يزحفوا لحد ما وصلوا الى الى قريه شوف بقى يزحف محطتين ثلاثه كده على ايده وبينزف ويمكن في صوره مشهوره برضو للرجل يهودي كان ضرب واحد في رجليه رجليه اتقطعت كده قال له ارفعها عشان اصورها كمان وخلاه رفعها كده عشان يصور فالقصد طبعا ده ليه ليه مشاكله اللي عندنا ابتداء حب الدنيا وكراهيه الموت شوف علباء بن جحش اتقطعت بطنه ونزلت امعاءه لمها وراح ماسك السيف وجاري عليهم وقال ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الضرابه فبيبقى في برضه حاجه حاجات تربويه لازم تدخل هنا لكن القصد ان كان بيحصل في البوسنه حاجات م... لدرجه ان هم ضاجعوا الموتى الست تموت يسنوا فيها وهي ميته امرأة صحية قدامهم يجيبوها يبقروا بطنها ويطلعوا من بطنها العيل ويحطوا كلب أعزكم الله حاجة مش بشر مش بني آدمين ده ده إيه الناس دي كما قال الله عز وجل قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ملوش حل لأنك تروح خبطه خبطة تشرد به من خلفه تخلي اللي يسمع اللي يسمع يتغلب في مكانه اللي يسمع مش اللي اتضرب نفسه الذي يسمع بهذه الضرب هذا الرجل كتب انتوا عارفين يا اخوه البوسنه دي وصلوا في مخالطه النصارى انك تلاقي مثلا واحد اسمه جرجس محمد ده تيجي ازاي دي بقى انت لما تقرا البطاقه بتاعته تتع... ايه جرجس محمد دي انتوا بتسموه ازاي يقول لك انا مسميه اصل انا بحب جارتي قوي فمسميه على اسم ابنها تسمي واحد مسلم باسم واحد نصراني او فيها ايه وصلوا من العولمه إلى درجة ترك الدين خالص وأنا بقول لك الكلام ده عشان تعلم إن لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بيبتلى الناس بسبب بسبب خطئهم مع الله عز وجل أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لما حصل بقى الضرب والكلام دوت وأفاق الناس ونضجت عقيدة الولاء والبراء تاني اللي طلعت العقيده اللي كانت اللي هي دايما راكده بلايا الامم بسبب الركود العقيده دي لما بتطلع بقى وتتحرق وتتحرر مواضع الولاء والبراء مواضع الولاء والبراء تتحرر تلاقي الايمان والتوحيد تالق قرات لعلي عزت بيقول ان اولى وجهه يراق فيها الدم هي وجهه الاسلام بعد ما كانوا شوفوا كانوا ايه مفيش حاجة تستاهل أن أموت بسببها إلا إلا الإسلام فرفع الله عنهم غمتهم بس عشان كان لازم إيه كان لازم تطلع الطلعة دي ومش هتعرف تطلعها إلا كده بقى لأن من زمان وأنت بيجي لك نذير عشان تطلع ما رضيتش تطلع بالذوق فهتطلعها دلوقتي بس هتكون بقى رانة على قلبك فتطلع بال تطلع بال تطلع بالعافية البلاء البلاء أيها الإخوة وبلايا الناس التاريخ بها قصيص أمثلة المبتلين الذين رفع الله عز وجل ببليتهم هذه شأن الأمة كثير أمثلة كثيرة جدا بدءا من الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم مع ذلك بالصالحين لكن يعني أنا أرى أن الوقت جري مننا النهاردة فإن شاء الله عز وجل أذكر لكم ذلك مع الكلام عن الصبر في في يوم الأحد القادم إن شاء الله عز وجل أه قبل ما ننهي الدرس الإخوة جزاهم الله خيرا طبع خطبة شديران اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن ايه؟ عن نشأة دولة الصفويين اه كانت الخطبة هنا من جمعتين نشأة دولة الصفويين عشان نعرف بقى الخلق دي ده من جملة الدفع انت غصب عنك اهو بقى لقيت هتلاقي لك 5 مليون نازلين اهو منتهينا وهتلاقي حد يقول لك معلش اصل احنا برضه ممكن يتحجموا برضه هيبقى دين اللي هيقول لك كده هيبقى ده دين برضه ممكن يتحجموا في مكانهم يعني انت هتقول له كده يا جماعه يا شيعه ما تتحركوش في اي حته فيها مسلمين سنه وانت يا سنه ما تروحوش في اي حته فيها شيعه وهو حد يتكلم في الموضوع ده قدام حد بتاع عقيدتكم وهو تعملوا حسينيات وب 5 مليون يعني حاجه في الحقيقه يعني زي ما بيقول وجهلت حتى ما عدت اعرف شيئا واظلم كل ما حولي كان الواحد ما بقاش شايف حاجه ولا عارف حاجه حاجه عجيبه جدا النظر ده القصد ايها الاخوه ان ده حصل انت بقى مش هتقعد ساكت ولا لا زي ما قلنا كده في اللقاء اللي فات الاخ يقول لك مش عايزيننا اللي واحنا شغال في هيئه القطارات ولا شغال في, في ايه وشغال في الشركه ولا والاتوبيس بيطلع وصلاه العصر ما نعرفش نصلي العصر عشان الاتوبيس اقوم اقعد اطلع لمدير الشركه واقول له اخر شويه ميعاد الخروج قول للاتوبيسات تقف تستنانا لما نصلي العصر واحنا هنقصر صحيح في الصلاه ونخفف ونصليها عادي بي يعني بيسر مش هنتاخر 10 دقائق لكن انا اقول للمدير الكلام ده ده انت عندك ناس بيقول لك عايزين حريه الزنا وانت ساكت ليه فكذلك ينبغي لك الان انك تعمل كده ان ده بقى الدفع او دي بلاء من ابتلى الله عز وجل به الناس هشوف بقى هتصبروا وتقفوا ولا ما تقفوش فانا مش بقول الكلام ده عشان عشان الباب ده فقط ده ده كلام عام دي خطبه موعظه يعني انما زي ما قلنا في اللقاء الفائت ونكرر هذا الكلام الاخوه بقى اللي اليوم في النت ينزلوا الكتب دي ويطبعوها ويدوها للناس او يحطوها لهم على اسطوانات خطب في الموضوع ده مواضع فيديو بتبين الناس دي اخبارهم ايه بحيث انهم اذا نزلوا لا ينفقوا لا ينفقون ولا يلاقي لهم حد يسمعهم ولا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذه البلية احنا نسال الله عز وجل ان يهدي لنا ولاة ان يهدي ولاة امورنا الى نبذ هؤلاء أن أن يكرههم أن أن يوقع في قلوبهم كره وبغض هؤلاء طيب فإحنا أنا مش عارف نقول بقى برضو الإخوة اللي أول مرة يجوا ياخدوا الخطب دي بس إحنا المرة اللي فاتت عملنا بقى مشكلة فخلينا خلينا لما نخلص الدرس يقوم الأخ عبد الله ده يقف على الباب وأمانة بقى الأخ اللي أول مرة يجي ياخد اسطوانة ماشي ده صنف وصنف تاني اللي هيطبعها ويوزعها يعني ياخدها ينزلها على الجهاز بتاعه ويديها لحد تاني ماشي دول بس اللي ياخدوا ممكن اتفقنا ولا حد هيخل بالاتفاق ده خد يا حاج شيلهم تاني و... وخلاص جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين